مساء الخير على الناس الحلوة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات المسلسلات ال underrated أو اللي مش واخدة حقها الجزء التاني إيه للناس اللي متعرفش إن كان في part 1 للمسلسلات العربية اللي مش واخدة حقها دي كانت الحلقة رقم 26 لو كانت فاتتكم أتمنى إن انتوا تسمعوها لأن كمان spoiler alert آه، الحلقه دي عليها اكتر listeners عندي في ال channel يعني لما بيبان كده في ال statistics يقول لك ايه اللي عليها ليسنرز اكتر وكده دي اكتر واحده فسبويلر اليرت اتمنى انها تعجبكم لكن خلينا بقى في الحلقه الجديده آه، باين من الاسم طبعا لا احنا هنتكلم على مسلسلات عربيه يا جماعه حلوه قوي وما خدتش حقها يا اما بقى مثلا الناس ما اتفرجتش عليها وقت ما نزلت يا اما نزلت في وقت غلط مثلا كان في احداث مثلا او كان في آه، و- موسم رمضاني زحمه او اللي هو مثلا ايه نزلت واللي هو يعني كانت حلوه والناس اتفرجت عليها بس ما اتكلمتش عليها تاني وخساره مع ان كان ممكن في مثلا مسلسلات تانية تحس انها overrated والناس لسه بتتكلم عليها لحد النهارده فاحنا هنتكلم على حلقتنا النهارده مسلسلات عربيه ما خدتش حقها او underrated ويا ريت نعمل لها اعاده اكتشاف سواء بقى ايه قديمه او جديده طبعا إيه اللي تم ذكرهم في الحلقه الاولانيه اللي هي الحلقه رقم 26 مش هتتقال في الحلقه ديت يعني هنا هنتكلم على مسلسلات جديده مش موجوده في الحلقه الاولانيه إيه طبعا قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ أول مسلسل معانا وهو مسلسل يا جماعة اجتماعي كان جميل جدا جدا وكان من إنتاج العدل جروب إنتاج سنة 2010 كان مسلسل اسمه قصة حب كان بطولة آه، حبيبنا طبعا آه، جمال سليمان مع حفظ الألقاب آه، بسمة خالد سرحان انتصار أمير كرارة في أدواره لسه في الأول يعني وسامي مغاوري وناس كتير هو كان المسلسل يا جماعة كان اجتماعي جميل جدا كان المفروض إن آه، جمال سليمان قايم بدور واحد اسمه آه، ياسين الحمزاوي تقريبا هو المفروض ان هو كان حتى اسمه ابي ياسين لان هو هو الاخ الكبير وتحتيه اربع اخوات صغيرين مش صغيرين اطفال قصده يعني اللي هم صغيرين في السن يعني اللي هم آه، الفنان انتصار آه، امير كراره آه، كارولين خليل ومنى هلا اللي هي بطلت تمثل دلوقتي لكن هي كانت جه عليها وقت كانت بتطلع في حاجات كتيره ف- في الفتره ديت يعني ف هو برضه بقى ايه مشاكل بقى ايه الاخوات هو المفروض ناظر مدرسه وكان معاهم الفنانه بسمه كانت قايمه بدور حتى ام ومنتقبه الفيلم كله وابنها اللي هو محمد الشرنوبي المفروض في المدرسه وبيعمل مشاكل وكده عشان هم له افكار متشدده شويه بيروح لشيخ يعني بيديله افكار مش احسن حاجه يعني في الفتره دي بالذات كانت الموضوع ده مش لطيف خالص ف هو المفروض بيبتدي بقى يتعرف على الام ديت ويراسلوا بعض على الايميل وكده وفي الاخر بتنشا قصه حب ما بينهم وبتتوالى الاحداث واللي هي آم، يقعدوا يحكوا عن مشاكلكم لبعض وكان في حته حلوه قوي برضو في المسلسل ده لما خالد سرحان المفروض انا بحب خالد سرحان على فكره جدا يعني من الممثلين اللي بحبهم جدا كوميدي بيليق آه، شرير بيليق جد بيليق ربنا يعني فرحنا دايما بوجوده فهو كان قايم بدور جوز فنانه انتصار وكان بنتهم كانت وقعت في مشكله ان هي كانت نفسها تشتغل في الموديلنج ومش عارف ايه آه، تروح تتصور عند ناس مش تمام يعني من الاخر وياخدوا الصور دي ويركبوها على حاجات مش كويسه وكده ويهددوها وهو كان آه، طبعا وكيل نيابه لما يكتشف الموضوع ده وهي بقى بتروح تعيط وتترمي في حضنه وبتاع كانت لقطة مؤثرة وجميلة جدا كنا فاكرين ان هو هيروح بقى ايه يعني من الاخر يديها من المتنقي يعني لكن لا خدها في حضنه ما تخافيش هنحل المشكلة وكده كانت الحتة حلوة جدا وطبعا في اخر الفيلم كان آه، محمد الشرنوبي كان هيقف آه، يتورط في عملية ارهابية وكده ويلحقوهم وبتاع لكن القصة اللي كانت بين آه، جمال سليمان وبين بسمة كانت جميلة جدا يعني فمسلسل بيتنسي دايما هو نزل سنة 2010 في في الموسم الرمضاني سنة 2010 وبيتنسي فده recommendation اتمنى ان هو يعجبكم يعني المسلسل اللي بعد كده مسلسل كوميدي يا جماعة ما خدش حقه خالص واتنسى تماما وقليل جدا اللي ساعات بيسمع عنه طبعا زي ما احنا عارفين ان فترة التسعينات في هوليوود كانت فترة ال sitcoms مسلسلات السيت كوم اللي كسرت الدنيا ولسه معانا لحد النهارده لسه في ناس بتحب تتفرج عليها لحد النهارده زي Friends زي ساينفيلد زي The Third Rock from the Sun الحاجات دي كسرت الدنيا وقت ما نزلت فطبعا احنا في فتره الالفينات دخلنا في الموضوع ده والموضوع كان ناجح جدا جدا في حاجات كتيره قوي زي طبعا مسلسل آه، تامر وشوقيه اللي هو اللي قدم لنا طبعا احمد الفيشاوي ومي كساب كانوا مقدمينه في منتهى الروعه كان يضحك جدا المسلسل ده وكان من اوائل المرات ان نتعرف طبعا على حبيبنا احمد مكي في دور هيثم دبور او كان هو كان طالع اسمه هيثم بس بعد كده بقى اسمه هيثم دبور في في فيلم مرجان احمد مرجان انا طبعا كل ما افتكر ال... الحته لما هو قال انا هاخد amino acids واخد بقى كرياتين وكده عشان اروح الجيم واما بقلص من تحت والموضوع باظ انا لا انا الحلقات دي كانت بتموتني من الضحك للاسف ما بقتش تتعمل تاني دلوقتي وطبعا ما ننساش يا جماعه المسلسل الرائع اللي هو عمل re... يعني revolution في السيت كوم طبعا لحبيبنا الفنان اشرف عبد الباقي ولقاء الخميسي طبعا راجل وست ستات المسلسل ده انا كنت بحبه جدا جدا يعني ستة او سبعة seasons زي العسل فال sitcoms كانت مشهوره جدا ففي بقى سيت كوم يا جماعه اتعمل للاسف نزل في وقت غلط جدا انا بتكلم على مسلسل الباب في الباب مسلسل كان دمه زي العسل وانا بقول ليه اتظلم يا جماعه لانه نزل في سنه 2011 طبعا زي ما احنا عارفين ان كان في ثوره يناير في 2011 ف ما حدش كان فايق من الاخر يعني وفي حاجات كتيره اتنست وفي حاجات كتير ما حدش اتفرج عليها من الاخر كده الواحد ما كانش فايق الاحداث كانت سيئه جدا يعني و unrest وم... واسئله كتير فيعني المسلسل اتنسى من الاخر هو المسلسل يا جماعه كان من بطوله شريف سلامه آه، كارولين خليل ليلى طاهر ربنا يديها الصحه طبعا وحبيبنا الله يرحمه طبعا الفنان احمد خليل آه، المفروض ان المسلسل ماخوذ من المسلسل الامريكي السيت كوم الامريكي everybody loves Raymond آه، هما نفس الفكره على فكره هما شريف سلامه وكارولين متجوزين وخلفوا لكن هم بقى اضطروا ان هم يسكنوا جنب ام وابوه فايه الباب في الباب الاثنين قدام بعض والام اللي هي ليلى طاهر مسيطره على احمد خليل وهي بقى ايه عماله ايه تعمل مناوشات دايما مع مراته ايه ده انت بتاكلي الولد ليه كده لا انت انت انتوا بتناموا متاخر ليه لا ما بلاش كده عشان الكهرباء لا اللي هي عارفين فشغل الحموات يعني اللي احنا عارفينه فكان مسلسل دمه خفيف جدا اعتقد كان اتعمل منه مش فاكر 20 حلقه او 30 حلقه والله ما فاكر يعني هما كانوا كام حلقه بس هما كانوا دمهم خفيف جدا يعني كان في وسط الاحداث وكده يعني اللي ما كانتش حلوه في مصر وفي كذا دوله عربيه للاسف يعني كنت بقى ايه بتفرج عليه وكان بيضحكني جدا يعني هو يخرج الواحد من الموت للاسف المسلسل ده قليل جدا اللي بيتكلم عنه لانه ايه fell under the radar وبعد كده ما حدش عمل اي سيت كوم تاني بعد كده فمسلسل worth checking out من المسلسلات برضو يا جماعة اللي نزلت في فترة قريبة من فترة 2011 برضو اللي هو بس في سنة 2013 ولا في unrest شوية يعني انا بتكلم هنا يا جماعة على مسلسل suspense كان بيجي على ام بي سي وانا اتفرجت عليه مرتين من حلاوته لانه كان جديد خالص وفكرته جديدة والجو العام بتاعه حلو قوي وما في طريقه في الاخراج كانت حلوه قوي على فكره اتعملت كتير بعد كده ما كانتش اتعملت قبل كده واتعملت بقى اتقلدت بعد كده في كذا مسلسل انا بتكلم طبعا يا جماعه على المسلسل الحلو جدا نيران صديقه فاكرينه كان بطولة ناس كتيرة قوي بطولة منة شلبي رانيا يوسف عمرو يوسف وطبعا هم مش قرايب وطبعا الممثلة السورية كند علوش والتونسي ظافر العابدين ودي كان من أوائل المرات إن اتعرف على ظافر العابدين على فكرة ومحمد شاهين وكان معاهم طبعا محمد ممدوح في أوائل الأدوار وطبعا حبيبتنا سلوى خطاب وطبعا حبيبنا محمد سلام المسلسل يا جماعة كانت فكرته الصايعة فيها إيه بقى؟ إن أحداث المسلسل بتقوم ما بين الثمانينات لغاية نص الألفينات كده طب احنا بنعرف منين اللي احنا في الازمنه دي من اغاني عمرو دياب اللي دايما شغاله في ال background يعني انت لما تسمع مثلا اغنيه عمرو دياب مثلا من كام سنه وانا ميال ميال تقول ايه يبقى احنا كده في فتره اواخر الثمانينات لما تسمع مثلا قمرين نعرف اللي احنا مثلا ايه في نص في نص التسعينات لما تعرف مثلا لما تسمع مثلا ليل نهار تعرف ايه ده احنا في بدايه الالفينات يا جماعه لا اللي هو ايه كانت فكره صايعه جدا ان هو ايه يقدر يعرفك احنا في انهي زمن المسلسل يا جماعه كانت فكرته صايعه كان من اخراج طبعا المخرج خالد مرعي والكاتب اللي بيحب السسبنس كتير في اعماله يعني الكاتب محمد امين راضي فكره المسلسل يا جماعه ان هم اصلا كانوا المفروض ست اصحاب و ظفر العابدين او شخصيته يعني قدر يجيب كتاب من الاخر كده ملبوس بجن يعني واللي هم ايه قال لك ايه المفروض ان هو بيقرا لنا ويقول لنا المستقبل فهم المفروض ايه عوروا نفسهم كده وبالدم حطوه حطوه كده في الكتاب وقال لك وبعد ما قفلوا الكتاب قال لك الكتاب المفروض بيقول المستقبل الكتاب اتسرق من مين بقى من سلوى خطاب اللي هي كانت المفروض كان اسمها سمره تقريبا اللي هي كانت قايمه بدور مامه منى شلبي ومنه بقى بقت تعرف اسرارهم وتعرف ايه اللي هيحصل لهم ده لدرجه ان هم بيقولوا انها كانت ايه يعني يعني مخاويه جن يعني ولا حاجه والعياذ بالله يعني فكان فكرته حلوه جدا والكتاب في النص يضيع ويعرفوا بوجوده فيبتد... والكتاب في النص يبتدوا هم بقى ايه بعد ما السنين تعدي وينسوا يفتكروا الكتاب يقول لك لا يكون حد بيقرا وعارف حاجاتنا يعني ويبتدوا بقى ايه يقلبوا على بعض عشان ايه موضوع الكتاب ده انت انت معاك حاجه بتقرا المستقبل يا نهار ابيض ده لو حد معاه الباور دي الله اعلم هيحصل هيعمل ايه يعني ففكره المسلسل كانت صايعه جدا وحلوه قوي وحتى كان في النص في وسط المسلسل يعني كان في حاجات كان بياخدوها من احداث حقيقيه مش عارف رانيا يوسف كانت قايمه بدور ممثله يجوا عليها ناس ويرموها من الشباك حد يعني صاحب نفوذ يمسكها ويرميها من شباك يعني ما علينا آه، مش عارف آه، حادثه في مكان معين اللي هي كان شبه حاجه حصلت في آه، زمان ال- أو ايام الزلزال يعني كان مسلسل فكرته حلوه جدا واللي هو صايعه كده مش عارف ليه ما بقتش الحاجات دي تتعمل بس آه، المسلسل ده انا بقول لكم اتفرجت عليه مرتين ودي على فكره مش اخر مره هيتعاونوا فيها المؤلف طبعا محمد امين راضي والكات والمخرج خالد مرعي في عمل لان هم هيتعاملوا تاني بعد كده في مسلسلات بعد كده لكن انا بعتبر المسلسل ده من احسن اعمالهم الصراحه كانوا عملوا بعد كده مسلسل اسمه الوصايا السبعه كان آه، برضو انا ما شفتوش على فكره بس كان بيتقال عليه انه برضو كان مسلسل حلو جدا فنيران صديقه فعلا مسلسل كان حلو قوي وخساره ان ما بقاش يتعمل مسلسلات زي كده تاني دلوقتي المسلسل اللي بعد كده يا جماعه حرام انه ما ياخدش حقه وبجد حرام ان هو ايه قليل اللي اتكلموا عنه مع ان المسلسل يا جماعه في منتهى الجمال آه، انا بص انا كحسين يعني انا بحب قوي المسلسلات اللي هي بتتكلم دايما في العصر القديم يعني زي ما شفنا مثلا مسلسل زي جراند اوتيل اللي انا معتبره واحد من احلى المسلسلات اللي اتعملت اللي هي ايه العصور القديمه ديت آم، آه، ف- آه، فترة ستينات سبعينات أو قبل كده بالذات فترة البشوات وكده شفنا مثلا آه، زي المسلسل ده شفنا مسلسل زي ليالي أوجينيه كانت حاجات دي بتبقى جميلة جدا انا بقى بتكلم هنا على مسلسل خساره انه ما خدش حقه مع انه من احلى الحاجات اللي اتعملت كان جميل جدا وهو مسلسل اهو ده اللي صار نزل سنة 2019 كان من كتابة الكاتب اللي أنا بحبه جدا عبد الرحيم كمال وإخراج المخرج السوري الجميل جدا حاتم علي الله يرحمه ده كان آخر عمل ليه لأن طبعا هو المسلسل نزل 2019 هو توفاه الله في 2020 أفكركم المخرج حاتم علي هو اللي قدم لنا مسلسل الملك فاروق يا جماعة آه، المسلسل اهو ده اللي صار كان فيه ممثلين كتير كتار جدا آه، روبي اللي انا بحبها جدا آه، سوسن بدر طبعا بحفظ الالقاب احمد داوود محمد فراج آه، اروى جوده آه، هشام اسماعيل يعني كان في ناس كتيره جدا والمسلسل قايم يا جماعه على فترة في اسكندرية من سنة من سنة 1918 لغاية 2008 يعني فترة حوالي بتاع 100 سنة كلها بتقوم في مدينة اسكندرية الجميلة ومتركزة فين بقى؟ في قصر معين، قصر كده معين كان بقى ايه في عز بقى البشوات وازاي بقى ايه؟ أحداث القصر دي بتتغير الدنيا حواليها لغاية 2018. طبعا احنا 1918 يعني فاضل سنة على ثورة 19. فهنا ادي من اوائل الاحداث اللي بتحصل إيه، احنا طبعا معانا كانت روبي كانت المفروض ان هي البنت بقى اللي جايه من الصعيد لسه وعشان بقى ايه تشتغل في البيوت وبتاع تشتغل يعني في البيت بتاع الباشا وكده سوسن بدر اللي هي المفروض كان اسمها خديجه هانم هي تحبها جدا وتعلمها بقى ازاي تقرا وتكتب تتعلم الاتيكيت و... وتمسكها حاجات في القصر اللي هي ايه من الاخر كده يبقى القصر بتاعها بعد ما البشوات يبتدوا يموتوا كان آه، سوسن بدر كان قايم بدور جميل جدا جدا طبعا بقى ايه جاب لك القصر بقى ايه اللي بيحصل حواليه ثوره 19 قيام ثورة يناير 52 وانتهاء زمن البشوات يبتدوا بقى يلاقوا ايه القصور حواليهم ابتدت يا اما تتأمم تتحول لسفارات او تتحول لمدارس او من اخر البشوات يسيبوها بقى فتتباع وكده والقصر ده يفضل زي ما هو لا احنا مش هن- مش هنبيع وبتاع ت- ازاي بقى ايه المجتمع بيتغير حواليهم بالذات طبعا في مدينة اسكندرية يجي بقى زمن الانفتاح ناس اغنياء عايزين يجوا يس- ياخدوا القصر وزي ما شاروا اشتروا كل القصور اللي حواليهم اللي هم بقى ايه مش فارق معاهم بقى لا الايه لا لا الاصاله ولا العراقه ولا اي حاجه لكن ال- الراس المال هي اللي ابتدى يحكم لغايه سنه 2018 إيه برضو كان المسلسل فيه بيطلع شخصيات من اللي هي ايه من الحقيقيه يعني يعني مثلا آه، حد زي مثلا الشاعر سيد درويش كوكب الشرق ام كلثوم آه، الشاعر طبعا بيرم التونسي اللي هو كان من آه، اهم ال collaborators لكوكب الشرق ام كلثوم واحمد داوود كان اللي هو المفروض قايم بدور آه، آه، ابن طبعا نوار باشا وخديجه هانم اللي هي المفروض سوسن بدر انه بيسافر يكمل دراسته فيضطر انه يرجع تاني بسبب الحرب العالميه الاولى ويجيب لك بقى ايه ازاي بقى في لاجئين من اوروبا في- قاعدين في مصر وفي اسكندريه طبعا اسكندريه كانت مليانه بقى ايه ايطاليين ويونانيين ويهود من- طبعا اللي هربانين من الحروب للاسف بقى الحال بيتشقلب دلوقتي للاسف يعني وطبعا محمد فراج كان قايم بدور حلو قوي اللي هو ملحن وعايز يشتهر وكده ف احداث كتيره جدا وكلها قايمه حوالين القصر دوت فالمسلسل ده حلو قوي قوي قوي وكان من اواخر اعمال المخرج حاتم علي وطبعا هو بيحب هو يخرج الحاجات اللي هي ايه في الزمن القديم ده زي ما شفنا طبعا في مسلسل الملك فاروق ف المسلسل ده يا جماعه موجود اعتقد كان موجود على نتفليكس لفتره قريبه وهو اعتقد موجود على المنصات دلوقتي اه، اتفرجوا عليه والله ما هتندموا جميل جدا المسلسل اللي جاي معانا ده لسه نازل قريب اعتقد نزل لسه من تقريبا 2021 او حاجه ده من الحاجات الجديده يعني وهو مسلسل ناس كتير اتفرجت عليه لكن ما خدش حقه قوي في ان الناس مثلا تتكلم عنه كتير بعد كده او بتاع لان هو كان الريتم بتاعه كان كئيب حبتين يعني وانا بتكلم هنا على مسلسل يا جماعه حلو قوي اسمه نقل عام بطولة حبيبنا طبعا الفنان محمود حميدة أنا بحب محمود حميدة جدا على فكرة يعني ب... لما بيطلع في أفلام أو يطلع في مسلسل أنا بنبسط من وجوده جدا طريقة كلامه كده وبتاع يعني ربنا يديله الصحة أنا من الناس اللي أنا بحبها جدا آه، المفروض ان هو باين من الاسم نقل عام اللي هو ايه اتوبيس نقل عام من الاخر كده هو طلع سواق اتوبيس وبتقابله مشاكل بقى يوميه من الناس اللي بتركب لناس ما تدفعش الاجره لناس بتتاخر اللي هو ايه المشاكل بتاعه النقل العام من الاخر يعني هو متج- آه، متجوز وعنده ست عيال وكلهم بقى بمشاكلهم والديون المتلتله اللي عليه واللي كان قايمه بدور مامته كان طبعا الفنانه القديره طبعا سميحه ايوب كان قايمه بدور حلو جدا فكرتني طبعا بال... بالحاجه ونيسه آه، في الضوء الشارد واولاده بقى كان آه، محمد محمود عبد العزيز و... ومريهان حسين كان في ناس كتير جدا في المسلسل و آه، بقالها كتير ما بتمثلش وبتطلع قليل طبعا فنانه نهله سلامه انا مش هيوج فان قوي لافلامها القديمه الصراحه فتره الثمانينات والتسعينات لكن هنا كانت قايمه بدور حلو الصراحه ال- المسلسل كان من اخراج المخرج عادل اديب لما نزل المسلسل آه، هو نزل خارج الموسم الرمضاني انتوا عارفين احنا في الفتره من بع- بعد الكوفيد وكده آه، ابتدى طبعا تنتشر ال streaming services والمنصات الالكترونيه وابتدى بقى ينتشر المسلسلات اللي هي تبقى خارج الموسم الرمضاني كان كتير جدا ناس مش يعني آه، متاقلمه قوي مع الموضوع ده كان ابتدى طبعا من 2017 مسلسل زي آه، سابع جار اللي مفيش حد ما اتفرجش عليه آه، فالمسلسل ده نزل خارج بره الموسم الرمضاني ممكن ساعات ناس ما تاخدش بالها منه مع انه على فكره كان محمود حميده قايم بدور حلو جدا جدا وفي النص آه، بنته تظهر اللي هي اول مره من 30 سنه ما كانش يعرف انها م- موجوده واخوه يعيا فيضطر ان هو بقى ايه يروح يشتغل في حاجه مش تمام يهرب بقى حاجات آه، آه، مش تمام عشان يسدد ديونه وكده فاللي هو ايه مشاكل المشاكل اللي هم ايه اللي بيمر بيها الناس البسطاء وكده فهنا من وجهة نظر آه، سواق اللي هو عم احمد اللي هو ايه سواق الاتوبيس فالمسلسل ده على فكرة جميل جدا لكن هو ممكن ما يبقاش آه، يعني اللي هو ممكن ما يبقى ناس تعتبره كئيب شوية يعني لكن worth checking out المسلسل اللي بعد كده يا جماعة خسارة إن قليل اللي بيتكلموا عنه والمسلسل ده من أوائل أعمال شاهد الأصلية أو منصة شاهد المفروض إن يا جماعة منصة شاهد موجودة من 2013 تقريبا لكن هي ما كانتش منصة إلكترونية هي ما كانتش streaming service أو بمعنى أصح هي كانت بتعمل stream للحاجات ال live طبعا ال- القنوات ال live بتاعت ام بي سي ام بي سي مصر وام بي سي 2 والحاجات ديت وتعمل اعاده البث او تسجيل للمسلسلات اللي كانت بتيجي على ام بي سي بدل ما هي كانت تنزل على يوتيوب طبعا كانت بتنزل على منصه شاهد وقليل جدا ما كان حد بيفتحها اساسا او يعرف بوجودها يعني اللي هم ايه كانت كده unorganized وبتاع حصل revamping كامل بقى في 2020 اللي هما ايه من واضح طبعا ان هما اكتشفوا ان موضوع ال streaming ده ابتدى يلعلع جامد قوي من بعد طبعا ظهور نتفليكس كان هو من اوائل ال- ال streaming services اللي بتبتدي تكسر الدنيا والناس ابتدت تتكلم عنها وتتفرج على اعمالها وكده ف منصة شاهد في 2020 عملت انطلاقة في أوائل السنة قبل الكوفيد على طول بحوالي شهرين وكان من اوائل العملين اللي ينزلوا اللي هما original content اللي منصه شاهد كان طبعا المسلسل الرائع الكوميدي جدا اللعبه لشيكو وهشام ماجد والمسلسل اللي هتكلم عنه دلوقتي يا جماعه وهو مسلسل في كل اسبوع يوم جمعه المسلسل ده حلو جدا جدا جدا لكن هو 18 plus لان فيه طبعا مناظر disturbing ومناظر فيه دم كتير وكده إيه، المسلسل كان م- هو المفروض م- هو مأخوذ طبعا عن كتاب اسمه في كل اسبوع يوم جمعه كان بطوله طبعا الفنانه منى شلبي آسر ياسين سوسن بدر آه، عبد العزيز مخيون وكان آه، من تأليف الكاتب ابراهيم عبد المجيد ومن اخراج المخرج اللي بحبه جدا محمد شاكر خضير لو نفتكر اخر اعماله محمد شاكر خضير كان في 2017 كان مسلسل لن تطفئ الشمس اللي هو طبعا ماخوذ عن الكت- الكتاب الراحل طبعا آه، احسان عبد القدوس و- وريميك طبعا للفيلم اكتر من رائع لفاتن حمامه المسلسل ما كانش حلو للاسف نص الاولاني كان حلو جدا والنص التاني للاسف خيش جامد وسمعنا ان المسلسل كان فيه مشاكل وقت التصوير وتاخير وبتاع فاتكروت من الاخر فهو رجع تاني باول مسلسل على منصه شاهد المسلسل يا جماعه ده كان سسبنس حلو جدا من اول حلقه كده نلاقي ايه منى شلبي ابوها وامها بيلطموا بيعيطوا ان هي ايه ماتت في ال- هي في الحاره وماتت وبتاع وهم ايه رايحين يدفنوها واهالي الحاره عمالين يقولوا يا بالعرف يلا طفو وبتاع ايه ده في ايه يا جماعه ده ده ح- واحد لسه واحده لسه ميته يطلع ايه التابوت يمشي من هنا تطلع ان هي عايشه لسه ليه في ايه عشان ايه آه قالوا ان هي بقى اتورطت في حاجه مش تمام وان آه، آه، لبست في فضيحه من الاخر يعني فايه عملوا نفسها انها ميته وهي ايه تروح تعيش آه، عند سوسن بدر اللي هي المفروض الست الغنيه بقى وابنها اللي هو اسر ياسين عنده توحد وهي ايه اللي تاخد بالها من طلباته كده الموضوع يقلب دارك جدا إيه كان بي يعني قايم بالدور حلو يعني وهم هي تبتدي تتقرب منه ويبتدي يثق فيها وكده في النص بقى ايه, إيه مش عارف الدش يبوظ فتطلب حد يجي يصلح يطلع ان حد كان عارفها كان اسمه اوتاكا حتى إيه في المسلسل عارفها من الحاره يبتدي كان هيبلغ عنها وبتاع يتقتل هي واسر ياسين يقتلوه وت- وهي يرتبط م- موضوع القتل ده بكلمه نيله اللي هي كانت عايزه تقول بلا نيله وهو التاني بقى ايه اسر ياسين ربطها بكلمه نيله اللي هو ايه نيله اقتل يتقتل من هنا ويقطعوا جثته ويروحوا يرموها وبتاع فتبتدي بقى ايه تتولى الاحداث بعد كده ان كل ما حد يجي يكتشف بقى ايه حاجه من الاسرار ديت هي تقول له بس كلمه نيله يوم هو ايه رايح وايه يقوم بالواجب من الاخر يعني المسلسل اتعمل حلو جدا في ال suspense في الاخراج في الجو العام في زوايا الكاميرا والتصوير كانت حلو جدا جدا والمسلسل ليه قليل ما حد بيتكلم عنه لان هو كان نزل على منصه شاهد في الاول في 2020 كان لسه في ناس كتير بالذات في الوطن العربي ماهيش ملمه بموضوع ال streaming ده إن- يعني ال streaming كان على Netflix للناس اللي بتتفرج على الحاجات الاجنبي لكن اللي هو ايه بقى الاعمال اللي بتتكلم باللغه العربيه يعني كانت لسه مش معروفه قوي طبعا الموضوع فتح قوي دلوقتي والناس بقت اصلا تتفرج على ال streaming اكتر من التلفزيون العادي او الكيبل او الد- الدش العادي وانا واحد منهم فوقتها المسلسل ده لما نزل قليل جدا ما كان فاهم موضوع ال streaming ده فعشان كده قليل ما كان حد بيتكلم عنه لكن انا عجبني جدا جدا والمسلسل ده فعلا recommendation للناس اللي بتحب الايه ال suspense والغموض لكن زي ما قلت هو ما ينفعش الاطفال وهو مكون من 10 حلقات اه والموسيقى برضو كانت للموسيقار هشام نزيه فطبعا enough said المسلسل اللي بعد كده يا جماعة واحد من أحلى المسلسلات اللي اتفرجت عليها فعلا كنت بانجوي كل حلقة فيه لأنه طبعا من كتابة الكاتب الراحل الم- من المفضلين بالنسبة لي وحيد حامد ومن إخراج المخرج اللي, اللي برضه شاطر جدا المخرج تامر محسن اللي قدم لنا مسلسل آه، تحت السيطرة لنيلي كريم ومن آخر أعماله طبعا مسلسل الفوق الرائع لعبة نيوتن انا بتكلم على انتاج سنه 2013 ر- الموسم الرمضاني زي ما نزل معانا م- آه، مسلسل نيران صديقه انا بتكلم على مسلسل بدون ذكر اسماء المسلسل ده حلو قوي قوي قوي ليه بقى اولا هو المسلسل بيدور احداثه في اواخر الثمانينات مع فتره التسعينات والتقلبات بقى ايه السياسيه والتقلبات في الافكار والتقلبات في الحالات الاجتماعيه من بقى ايه آه، فتره الانفتاح الناس اللي بقى معاها فلوس فجاه لفتره التشدد الديني للصحافه الصفراء يعني كان معمول حلو جدا جدا المسلسل كان المسلسل كان فيه آه، ابطال كتير جدا الفنان روبي آه، حوريه فرغلي ربنا طبعا يديها الصحه كانت في عز نجوميتها ودورها في المسلسل ده كان حلو جدا كانت عامله برضو مسلسل آه، حكايات بنات وطبعا غير افلامها مع المخرج آه، خالد يوسف واحمد الفيشاوي آه، حبيبتنا طبعا فريده سيف النصر ويا جماعه وليد فواز عايز أ- أ- اتك على حاجه هنا ان هو كان في الفتره دي ل- حوالي سنتين برضو بعد كده ل 2015 كان نجمه في السماء كان بيطلع في مسلسلات كتيره جدا وجيه بعد كده اختفى فتره ما اعرفش ليه كده مش عارف ايه اللي حصل بقى ما ما بقاش يطلع في اعمال او يمكن حصلت له حاجه الله اعلم وهو انا مبسوط جدا ان هو رجع مؤخرا يرجع يمثل تاني واخر اعماله طبعا كان لما ظهر في مسلسل جودر اللي هم آه، اخو ياسر جلال اللي هم ال- ال- ال- الاخ ال- الوحش من الاخر يعني فكان قايم بدور حلو جدا هنتكلم عنه كمان شويه وكان معاهم برضو الفنانه آه، القدير عبد العزيز مخيون الفنانه شيرين رضا وناس كتيره جدا من الق- القصص مثلا في المسلسل ال- روبي المفروض ان هي طالعه المفروض آه، صبيه العالمه يعني اللي هي اللي هي كان قايمه دورها الفنانه صفوه هي المفروض المعلمه الكبيره او الرقاصه الكبيره اللي ابتدت تروح عليها وروبي المفروض هي بقى ايه الرقاصه الصغيره ل- لغايه ما يجي في يوم بقى ايه تبتدي ما تعرفش هي تشتغل الناس ما ت- ما تبقاش تتاقلم معاها في الافراح وكده وهي روبي اللي تشيل الليله وكده فاللي هي ايه آه، تبقى, تبقى هي المعلمه ودي معاها وكده فكان برضو story line حلوه ال story line التانية كان برضو ال- الفنانه اللي ما ما بقتش تطلع كتير الفنانه اللبنانيه مريم حسن آه، او يعني ما بتطلعش في اعمال مصريه كتيره كانت برضو قايمه بدور المفروض صحفيه بتحاول ايه تعمل ريبورتاج او كده على الشحاتين وكده فتتعرف بقى على آه، فريده سيف النصر طبعا ربنا يديها الصحه القايمه كان بدور المعلمه الكبيره كان اسمها النعجه تقريبا وايه تقع في مشاكل معاها في الاول انت جايه تفضحينا انت جايه عشان تقطعي عيشنا وبتاع وقبضوا عليها ويكتفوها وكده ولكن هي تبقى صاحبتها في الاخر وتفضل معاها لغايه ما هي لغايه ما النعجه تبتدي بقى تعيا وتموت وكده كان برضو story line حلو وطبعا احمد الفيشاوي كان قايم بدور اسمه عاطف وهو المفروض صحفي المفروض في جريده يعني صحافه الصفراء يعني عند آه، اللي هي شيرين رضا هي رئيس التحرير الجريده وبتنشر الفضايح لكن ال story line اللي كان عاجبني جدا جدا كان حوريه فرغلي اللي كانت متجوزه وليد فواز وده اللي انا فاكر اسمه كان اسمه معتمد المفروض ان هو كان الاول آه، بيصلح تكييفات وكده في الحاره وصايع ومعفن يعني هما الاثنين يسافروا الخليج ويرجعوا بقى من هنا طبعا معروف يعني بالجلابيه وهي م- آه، منتقبه وطبعا يا جماعه مش بقصد هنا اي حاجه خالص لكن هما يعني على اساس يقول لك احنا بقينا بقى نعرف ربنا وبنتكلم بالدين وكده هو طبعا لا لا كده خالص هو منظر بس وهم ايه بيستخدموا الدين في اغراض مش تمام في تجاره مش تمام يضحكوا على الناس للاسف للاسف يعني بكلام ربنا إيه لكن هو كان قايم بدور حتى كان اسمه اسمه الشيخ معتمد ومحدش إيه، م- مصدقه بيقول لك انت ما زلت بتاع التكييفات لا انت انت هتضحك على مين وفي الاخر طبعا يبان ان هو بيلعب شغل مش تمام وهي بقت مش تمام زيه لكن انا اللي كان بيعجبني جدا في اخر الفيلم بعد ما المفروض نالوا مرادهم من صفقه كده وبتاع هي بقى ايه عامله له ملوخيه ورز وكده ويقول لها ايه انا قررت ان انا اتزوج انت بتهزر وفجاه ايه ال- ال- العرق القديم يظهر على طول وتقوم وترمي بقى ال- الملوخيه في وشه والرز عليه وكده كانت لقطه مسخره الصراحه يعني دايما بفتكرها يعني ودايما اقعد اتفرج عليها الصراحه كانت لقطه مسخره وهي كان تمثيلها حلو جدا وهو كان تمثيله حلو جدا يعني ف مسلسل كان حلو قوي قوي قوي وبيتكلم على الفترة دي اللي هي فترة الثمانينات والتسعينات الفترة دي اللي أنا اتولدت فيها يعني وما بيجيش خالص المسلسل طبعا هو كان فيه ألفاظ كتير مش تمام وتلميحات مش تمام كان فيه ح- يعني حرية شوية في فترة 2011 و12 و13 دي لأن كان برضو بعد فترة الثورة وكده يعني ف من اخر الرقابه ما كانتش م- فايقه يعني فاللي هو ايه اي حاجه اعرضها وخلاص كان في مثلا مسلسل كان اسمه موجه حاره انا مش عارف ازاي ده مثلا اتعرض في رمضان الصراحه اكيد فاكرينه يعني فالمسلسل بدون ذكر اسماء حلو جدا جدا هو على فكره موجود بالكامل على يوتيوب اللي هم ال 30 حلقه محطوطه على يوتيوب الظاهر شركه الانتاج نسيت وجوده يعني ف اتفرجوا عليه لو بتحبوا الايه الفتره ديت والمواضيع ديت نيجي بقى لرقم واحد معانا في القايمة يا جماعة وانا هنا بتكلم على احلى مسلسل لعادل امام اللي ما خدش حقه خالص وناس كتير ما بتتكلمش عنه طبعا آه، الفنان الج- الجميل عادل امام من بعد 2010 ابتدى بقى ايه يتجه للمسلسلات وطبعا كان في بقى ايه frequent collaboration مع الكاتب يوسف معاطي والمخرج رامي امام والمسلسلات دي اشتهرت قوي اللي هو من بدايه من مسلسل فرقه ناجي عطا الله ومسلسل العراف انا المسلسل ده بحبه جدا جدا ويمكن من احلى مسلسلات عادل امام لما كان طلع في دور نصاب وكان معاه طبعا آه، الفنان الكبير حسين فهمي لما كان هو آه، بيجمع اولاده اللي هم كان مخلفهم بقى في كذا محافظه اللي من- من بورسعيد اللي من الدقهليه اللي من القاهره وهو كان قايم بدور نصاب و... لكن انا ما كنتش بحب المسلسلات اللي كان بعد كده كنت بحس انها كليشيه قوي يعني كنا طبعا بننبسط من وجودها لان طلت الزعيم عادل امام لوحدها كفايه يا جماعه مسلسل صاحب السعاده استاذ ورئيس قسم انا انا ما كنتش بحبهم قوي الصراحه والمسلسل للاسف بقى اللي هو ايه وجه النقد جامد جدا ليه ولطاقم العمل وهو كان مسلسل طبعا عفاريت عدلي علام اللي هو كان من اواخر كولابوريشن بينه وبين الكاتب يوسف معاطي آه، كان مسلسل سيء جدا جدا اللي هو كان ايه كان معمول باستسهال كده والناس قالوا كفايه بقى ايه التع- التعامل مع الفريق ده انت محتاج ان انت تغير فريق العمل وهو عمل كده فعلا لانه ن- يا جماعه في 2018 في الموسم الرمضاني نزل مسلسل عوالم خفيه المسلسل ده حلو قوي قوي قوي ومش عارف ليه الناس كتير ما بتتكلمش عنه بتتكلم على الاعمال اللي كانت مع الكاتب يوسف معاطي لكن مش بتتكلم على المسلسل ده المسلسل ده يا جماعه لما كان بيجي انا كنت بفضل مستنيه لما كان بيتعرض على قناه CBC تقريبا انا ده كنت بستنيه يوماتي ولانه مسلسل كمان مش كوميدي يعني شوفوا اللي, فا... اللي فاتوا قبل كده كان المفروض ي- يصنفوا مسلسلات كوميديه وللاسف ما كانوش في الاخر بيضحكوا يعني كان بقوا كليشيه قوي يعني ده ما كانش كوميدي وكان بيتكلم في امور جاده وكان حلو قوي قوي قوي إيه، طبعا آه، لو انتوا فاكرين احنا المفروض احداث في مدينه اسكندريه المفروض ان في كانت ضيفه شرف في المسلسل طبعا الفنانه رانيا فريد شوقي بنت حبيبنا طبعا وحش الشاشه فريد شوقي الله يرحمه المفروض ان هي في 2010 كتبت مذكرات ليها فضايح بقى لايه رجال اعمال آه، ناس ليها نفوذ ناس اللي هم عاملين نفسهم اصحاب فضيله وهم تجار مخدرات آه، ناس في مثلا في الوسط الفني مثلا سواء بقى في غنى او كده بيعملوا شغل مش تمام وكتبت بقى الفضايح دي وحطتها في مجلد اسمه عوالم خفيه على اساس ان هو ايه كاموفلاج يجي ناس يحاولوا يموتوها ويرموها من البلكونه عشان ايه ما تنشرش الفضايح والكتاب يقع في صفيحه زباله من الاخر وايه حد يلاقيه يبتدي يبيعه ايه في الاسواق اللي ايه في, في وسط مدينه الاسكندريه يجي بقى طبعا اللي هو كان آه، عادل امام قايم بدور الصحفي كان اسمه هلال تقريبا او عم هلال هو المفروض انه صحفي معارض للحكومه وبيكتب بقى في هو وصلاح عبد الله بيكتب في جرايد معارضه وكده يلاقي الكتاب دوت حاله يتشقلب يبتدي يقرا الكلام اللي فيه واللي هو ايه المفروض ان الناس اللي المفروض مقصود بيهم الكتاب اللي هم اصحاب الفضايح دولت دايما بي- بيتكتبوا في اول حرفين ميم عين الف دال آه، سين ح يعني حاجات كده وهو بقى ايه يرب ي- يحاول يربط الاحداث دي هو بقى ايه جاب chart board كده وقعد بقى ايه يحاول يربط الاحداث يقول لك مين الناس دي وايه الفضايح دول وايه ال- مين اصحاب ال- الحاجات ديت وهو بقى طبعا وكان معاه ناس كتير بقى من ممثلين آه، فتحي عبد الوهاب هبه مجدي آه، هند عبد العليم خالد انور آه، اشرف مصيلحي طبعا الله يرحمه خالد عليش خالد عليش كان قايم بدور حلو جدا على فكره في المسلسل دوت ومعهم طبعا آه، الفنانه بشرى الفنان القدير طبعا اسامه عباس وناس كتير جدا وهم بقى ايه كانوا ال- الشباب اللي معاه هم اللي بيساعدوه بقى ايه في كشف الجرائم ديت من بقى ايه ناس آه، بتشتغل آه، ناس بقى عاملين آه، اصحاب فضيله هم بيشتغلوا في المخدرات آه، رجال اعمال كورابتد وهو بقى ايه كل شويه عمال يتورط في الحاجات ديت وهو بيكشف الجرائم ديت او ايه من غير قصد بيكشف الجرائم ديت وبيتعرض طبعا لمضايقات اقفل على الموضوع ده وكده لكن اتعمل المسلسل حلو جدا جدا وانا مش عارف ليه اه، هو هو طبعا كلنا كنا بنتكلم عنه وقت ما نزل لكن ما بيتجابش سيرته دلوقتي فبحسس انه ما خدش حقه مع انه بقول لكم ده يعتبر احسن مسلسل لعادل امام ف check it out يا جماعه recommended سيب اللي في ايدك وروح اتفرج عليه طبعا الزعيم عادل امام يعني فرحتنا كتير قوي قوي يعني بس يا جماعة وادي قائمتنا لمسلسلات ما خدتش حقها و underrated واتمنى ان انتوا تتفرجوا عليها ونعملها كده ايه اعاده اكتشاف يعني وعلى فكره انا دايما بحب موضوع ال underrated دوت سواء في الافلام او في الدراما في الاجنبي او في العربي عامه اللي هو ايه بيخلينا نكتشف حاجات hidden gems كده زي ما بيقولوا سواء بقى نزلت في فتره بقى ايه الناس مش عايزه تفتكر الفتره ديت فليه لا انا مش عايزه يا عم اتفرج على المسلسل بيتكلم عن الفتره دي إيه تنزل مثلا في فتره كان إيه إيه موسم رمضاني زحمه ف حلو ان احنا نعمل اعاده اكتشاف للحاجات دي واتمنى انها تعجبكم زي ما هي عجبتني بشكركم اعزائي المستمعين اتمنى تكون الحلقه عجبتكم طبعا بفكركم ان دي part 2 ف part 1 كان الحلقه رقم 26 فاتمنى برضو انها ايه تسمعوها تعجبكم زي ما احنا متعودين طبعا فضلا وليس الامرا إيه تعملوا آه like للبودكاست وشغلوا ال notification على Apple Podcast و Podeo و Spotify وانغامي عشان يجيلكم كل ما هو جديد بشكركم اعزائي المستمعين القاكم ان شاء الله في الحلقه الجايه